هنا مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله آه يا قلبي اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اغرس الصدق والاخلاص في قلوبنا اللهم انزع الرياء والسمعه من اعمالنا اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يا رب اصلح قلوبنا يا رب يا رب ارزقنا الاخلاص يا رب يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب يا رب كنا نتكلم في سياق شرح العقيدة الطحاوية وفي إثبات الحوض النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من سيريدون الحوض رجعنا بالأمر ابتداء من الخروج من القبر وأهوال القيامة ووصلنا إلى من يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم فذكرنا أنهم كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون لا يطلبون من أحد أن يرقيهم وأثبتنا في ذلك أن من أصول الإسلام العظيمة ألا تسأل الناس شيئا ما تطلبش من حد حاجة عزة المسلم قلت لكم قبل كده قصة الرجل الازهري لما كان قاعد في الجامع الازهر ودخل الناس وهو قاعد ومدد رجليه وحاطط رجل على رجل فالامير اللي معدي كل الناس وقفت له وده ما وقفش مدد رجليه فقال لهم مين اللي قاعد ده قالوا له العالم الفلاني ما قامش ليه قالوا له ما, ما قامش قال لهم طب انا هخليه يقوم راح جاب صره وحط فيها شويه فلوس ومسك الصرة كده وراح لحد عنده ومدله الصرة كده فقال له الشيخ يا مسكين إن من يمد رجله لا يمد يده قال له أنا مدد رجلي عيب اللي ممدد رجليه إيه ما يمدش إيديه فعشان كده الناس اللي ما بتمدش إيديها لحد ولا حد كسر عينيها راسه في السماء عشان كده أنا قلت في قصة المعونة عشان تعرفوا رأيي الشخصي حاجتين أنه يجب على مصر أن ترفض المعونة الأمريكية مش ننتظرها ولا نقول هناخدها بعزة مش هناخدها اثنين ألا نجمع لهؤلاء القوم مالا مش هنلم لهم وإنما الحل إيه هاتولنا فلوسنا اللي بره اللي الناس كانوا سارقينها وانتوا كنتوا تقولوا الناس دولك حرامية الحرامية مشوا الفلوس راحت فين بس هو ده رأيي حاجتين اتنين الحاجة الأولانية إن نرفضها وما ناخدهاش عمرنا أبدا مش عايزين منهم حاجة والحاجة التانية إن إحنا ما نلم لهمش حاجة الجنيهات بتاعتك يا ابني أنت غالية دي حلال ما نلم لهمش حاجة وإنما يجيبوا لنا ال 70 مليار اللي بره هم بيقولوا كانوا بيدونا مليار وشوية في السنة 70 مليار يكفونا يجي 70 سنة وبس وخلصت القضية نرجع تاني في دي قصة عزة المسلم لا تسأل الناس شيئا ده كلام سيدك النبي صلى عليه لا تسأل الناس شيئا إذا سألت فاسأل الله وقال ابن القيم عليه رحمة الله وعلاج هذا أن تقوم إلى الطمع فيما في أيدي الناس فتذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس والذي يسهل عليك ذبح الطمع أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه وإنما ينزله بقدر معلوم فاسأل الذي بيده مقاليد كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه اللي انت عايزه اطلبه منه مباشرة وإياك أن تستعظم شيئا على الله احنا جايين الليلة دي فاكرين الناس بتوعنا بقى بتوع الأسبوع اللي فات فاكرين جايين الليلة دي عشان نتعلم ايه التوكل جايين نتعلم التوكل النهاردة التوكل ألا تستعظم على الله شيئا نفسك في مليار يا ابني من السبعين مليار بتوعهم دول نفسك في سبعين مليار زيهم قول له قادر هو ده التوكل أن تعلم أنه قادر على عجز الأسباب سبعين مليار منين يا شيخ يعقوب يا غلبان أنت أنت تعرف تعد مليار أنت في حياتك أقول لك مش أنا مش أنا ده إيه هو جل جلاله بيده ملكوت كل شيء الشاهد لا تسأل الناس شيئا وعشان كده قالوا إذا تعاملت مع الله فأسقط الناس من حسابك لما تتعامل مع ربنا ما انت شايف ناس انسى الناس لا يسترقون اتنين ولا يكتوون الكي وذكرنا حكمه وخلاصة القول فيه ولا يتطيرون ما بيتشأموش وعلى ربهم يتوكلون وقفنا مع التوكل قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون سبحان الله قال الله جل جلاله في سورة التوبة إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون دي أول أمر التوكل احنا عايزين نتعلم الليلة دي ازاي نتوكل على الله أول أمر التوكل هذا الاعتقاد قال الله جل جلاله إن تصبك حسنة تسؤهم الكلام عن المنافقين وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ففضفضت الجمعة اللي فاتت وهنكمل فضفضت الجمعة الجاية إن شاء الله قضية إن الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هو وأصحابه كانت المدينة أوبأ أرض الله مدينة وبا فحمي النبي صلى الله عليه وسلم النبي أصابته حمى وسيدنا بلال وسيدنا أبو بكر الصديق وكانوا الناس كلهم تعب وزي ما قلت يعني يقرروا يرجعوا مكة تاني لا لا لا لا لا لا, لا. ده هم هاجروا بأمر الله فلذلك لما أصابتهم هذه المصيبة التانيين يقولوا إيه قد أخذنا أمرنا من قبل مش قلنا لكم مش قلنا لكم ما تروحوش هناك مش قلنا لكم خليكم قاعدين عندنا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم آه فرحون فرحانين بقى ربنا علم سيدنا النبي والصحابة قل إيه آه ابن القيم عليه رحمة الله في تفسير الآية دي قال إيه وقد طيب الله قلب المبتلين بقوله هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إيه ها؟ كأنك بتقول إيه أنا مش هيصيبني إلا اللي هو كتبه لي وهو حبيبي وهو سيدي وهو الذي يرحمني وهو الذي يعرف حاجتي وهو الذي يلطف بي وهو الذي لم أرى الخير إلا منه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إيه خليك دايما فاكرها دي كلمة إيه هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فقد توكلت عليه وطالما أني توكلت عليه فثقتي ويقيني أنه يكفيني يقيني بالله يقيني التوكل محله القلب عمل قلبي الحركة بالظاهر لا تنافي التوكل إذا تحقق العبد بالتوكل إن تعسر شيء فبتقدير الله وإن اتفق شيء فبتيسير الله وفي جميع الأحوال هو على الرضا لذلك ركز معايا في النقط العشرة دي نمرة واحد التوكل استشعار المعية انت ايه اللي جابك النهارده؟ جاي تاخد اجازه؟ والله طيب التوكل استشعار المعية قال الله وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك قل بقلبك لا اله الا الله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم استشعار المعيه لما سيدنا موسى قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما إنني معكما أنت خايف لا يضربني إنني معكما يا ده أنا متوكل على الله من زمان إنني معكما أسمع وأرى استشعار المعية لما قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا استشعار المعية هو ده التوكل وبالله عليك لو حسيت إن ربنا معاك تخاف من مين؟ تخاف من ايه بس عمرك في حياتك حسيت المعنى ده حسيت في قلبك الأنس بالله إن ربنا قريب منك حس لامس قلبك المعنى ده هو ده الموضوع إنسان لو حس إن ربنا معاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انا مش عايز اطول بس عشان الساده العلماء اللي معانا ما يزهقوش مننا ها براحتي طيب طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بقول ايه انا مش عايز اطول بس صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عايز اقول ايه انا انا عايزكم بس ها اخواتي الغلابه خلي بالكم عيشوا معايا الموقف كده تصور كده الغار الغار يا سلام زي ال- البتاع المحراب ده كده بالظبط الغار زي المحراب ده كده بالظبط كده ها بس ايه آه، آه، مميل كده جوه شويه والرسول قاعد جوه ونفس المسافه دي 70 سم لو رحت غار ثور هتشوفها ها والكفار واقفين بره الكفار واقفين بره وسيدنا النبي قاعد جوه الغار وهم عمالين يقولوا بقى تصور انت بقى الكفار وهم واقفين ابو جهل وابو سفيان وابو لهب والاشكال الاسماء اللي تخوف دي عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه واقفين بره قدام الباب واللي يقول انا لو مسكته هقطعه وانا لو مسكته هخنقه بايدي لحد ما روحه ما تطلع وانا لو مسكته انا هكسر نفوخه وانا لو مسكت قاعدين يتكلموا بره وسيدنا النبي فين؟ سامعهم جوه وسيدنا ابو بكر قاعد يت- يتغيظ مليان غيظ وسيدنا النبي نايم ولا على باله قال له انت نايم ليه يا اخي انا متوكل على الله اقول لكم حاجه شخصيه بس ايه ابقى امسحوها من التسجيل ده لو سمحت بطل العيال اللي بتصور دي اقعد يا ابني انت اقعد كنا ربنا اكرمنا مره و- و- ومسكونا في الدعوه ودخلونا السجن ف- مش قلت لك ما تسجلش ها فشاهد ايه جاني واحد قريب آه، خبط على الباب فبقول له مين قال لي فلان مين فلان قال لي كنت معاك في ابو حديد اه والله كده واقسم بالله ص- صدقوني صلي على الرسول صلي انا عايز اقول لكم ايه ن- ن- لما كنا بقى في ال- في الزنزانه كان الاخوه اللي جوه مساكين بقى لهم ناس بقى لهم شهور وناس بقى لهم سنين قاعدين جوه فانا رايت والله كده ان قلوبهم بتضطرب ساعه ما يسمعوا السلسله في الباب ساعه ما يسمعوا السلسله في الباب تتحرك الكل يعمل كده هيندهوا على مين يعني يخرج انا صراحه كنت نايم مش برضه مش عايز اقول لكم اضحك عليكم اقول لكم ده توكل على الله يعني لا بس انا ما كنتش بنام بره كان الشغل كتير فالواحد ما صدق دخل جوه ايه اه ونام خدتها نوم يعني فالشاهد ايه اقصد ايه ان اللي مطمن يعمل ايه ينام واللي اللي خايف ينام ما ينامش فلذلك سيدنا النبي كان مطمن مطمن ليه متوكل على الله الذي يراك جميلة أوي الآية دي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك اثنين استجماع العزم عند التوكل لما تتوكل على الله مش تفك عزمك وتقول خلاص انا توكلت على الله سيبها على الله بقى وانام لا استجمع عزمك وقوتك وعملك وخذ بجميع الاسباب سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلاتكم على النبي النهارده مالها مش بدعه والله ده ده ده قال آه، رغم انف من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صح ولا لا صلى الله عليه وسلم آه، آه، استجماع العزم سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما خرج للهجرة آه، حضر دبتين وحضر صاحب وخد دليل يعرف الطريق ومشوا بدل ما مثلا ايه اتجاه آه، عايز يروح الجيزة يوم يتجه كده آه، على المحور او على الدائري لا هو اتجه من ناحية الفيوم لفلها من الناحية التانية من عند الواحات و- وراح للجيزة من آه، من- اتجه يعني ت- اتجاه مكة م- من مكة إلى المدينة جنوبا اتجه هو شمالا صلي عليه يعني أخذ بكل الأسباب واختبأ في غار ثور و- ورتب الأمور تمام التمام إن ابن سيدنا أبو بكر يجيب له الأخبار وبنته تجيب له الأكل وراعي الأغنام آه، يمشي بالأغنام عشان يمحو أثار الأقدام يعني رسم خطة زي ما بنقول احنا إيه ما تخرش المية رسم خطة للهجرة ما فيش بعد كده ولو كان الكفار بيدوروا صح في اتجاه المدينة ما كانوش عمرهم لقوه لكن ده دليل على انهم مش كانوا بيدوروا في اتجاه المدينة ده كانوا بيدوروا في كل الاتجاهات يعني ما سابوش حجر على حجر الا وشالوه يدوروا على النبي تحتيه عشان كده بقول ايه لو الخطة دي نجحت والكفار ما وصلولوش كنا نقول ايه شوف النبي بتاعنا بقى كده عظمة على عظمة ما عرفوش يوصلوا له ولكن الله يغار أن ينسب الفضل إلا إليه فأوقعه في أيديهم وأنجاه لكي نقول أن الذي نجاه هو الله ولولا الله ما نجا انت بتستخبى وبتروح وبتخطط طب هم قدام باب الغار وبرضه مش هيمسكوك وشيء عجيب ان ما خطرش على بال واحد منهم ان هو ايه انه يميل كده ويبص تحت رجليه او سيدنا ابو بكر عمل يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرأى كانوا سمعوه سبحان الله العظيم ده تدبير العزيز العليم الذي يراك بس استجمع عزمك قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين بنقول لك إيه استجمع عزمك وأثبت طريقك وخذ بالأسباب و ولا تأبه بشيء مع التوكل مع التوكل ولا يهمك حاجة في الدنيا والله قال سبحانه وتعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال سبحانه ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم ها وتوكل على الله وكفى بالله وكيل ويقولون طاعة وهم قاعدين قدامك محمد يا فؤاد يقول أنا خدام وساعة ما يخرج من باب الجامع ما نشوفش- ما نشوفوش تاني إلا يوم الأربعاء الجاي خدام ايه بقى هي كده ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك وهم قاعدين قدامك خدام تحت أمرك اللي تقول عليه خرج بره بيت طائفة منهم غير الذي تقول طب نعمل ايه أعرض عنه لا تعاتب حد ولا تكلم حد سيبك منهم أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل دي كلمة لا تأبه اللي أنا حفظتها لك كلمة إيه؟ لا تأبه تشغلش بالك قال سبحانه ولا تطع الكافرين والمنافقين و دع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أربعة الكفاية مع التوكل إخوتي أنا أحبكم في الله قلت لك يا سني كتير إذا كان يرضيك ما يكفيك فأقل شيء في الدنيا يرضيك وإذا كان لا يرضيك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يرضيك كنا لسه في درس الخميس في ولاء دكرور بنقول إيه ان الاثنين الاثنين كنا بنقول ان ممكن واحد يتعشى بجنيه وواحد يتعشى بألف جنيه انت يرضيك ايه انا يرضيني اللي يكفيني اللي يشبعني انا عايز بطني ما تقعدش تصرخ وتقول لي عايزين ناكل او لا نصلي تقول لي اما ناكل طب نقرا جزء قران طب اما ناكل فانا عايز اسدها بيقولوا عندنا في الفلاحين ايه ان تسكت كلب الجوع الجوع ده زي كلب ما طبعا انا نفسي تجوعوا مره عمرك جربت ان انت جعان هموت من الجوع حسيتها دي قبل كده حاول تعملها مرة تعملها مرة لأن إخواننا اللي بيصوموا اثنين وخميس طبعا بيفضل ياكل يوم ال- الحد لحد الفجر ويصوم يوم الاثنين ساعة ما يأذن المغرب يفضل ياكل تاني لحد الفجر وهكذا ويفضل ياكل بقى من الاثنين لحد الخميس عشان يوم الخميس يصوم لا انا عايزك تجوع عايزك تحس بالجوع حس بالجوع الاحساس بالجوع ده تربيه نوع من انواع التربيه هو صحيح مش مقصود لذاته وانما المقصود منه كسر ثوره النفس النفس بتطغى مع الاكل ربنا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه عم الفتوح عزمنا على حمام وانا خايف من ساعتها اروح اكل الحمام نفسي تطغى اه مشكله دي تاكل فتتنفخ كده و- وتطير بقى وتبقى عايز تهد الحيطه بكتفك ال- عايزك تجوع انا عايز يا اخوه نتواصى مع بعض كده ان احنا نجرب ان احنا ايه نجوع مره الصحابه كانوا بيعملوها بالوصال ونهى النبي عن الوصال واذن من كان منكم مواصلا فليواصل الى السحر يعني يصوم من الفجر ويجي المغرب ما يفطرش يفضل صايم لحد 12 بالليل واحدة بالليل ما يفطرش المغرب يواصل يطولها للسحر عشان يحس بالايه آه، بالجوع ده او انك انت تصوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 18 20 29 يوم ورا بعض اه يعني ايه اه تمام تصومهم ورا بعض كده سرد تسرد الصيام فتقوم تحس بالجوع الاحساس بالجوع يا جماعه بيكسر ثمره الشهوات لذلك سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لل- للشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وجاء وجاء يقطع دابره يقطع دابر الشهوه يعني فالشاهد ايه ان آه، ال- آه، الانسان ينبغي عليه ان هو يعرف ازاي يكسر ثوره نفسه ان يرضى بالكفايه قال له ما يكفيني من الدنيا قال ما سد جوعتك ها ووارى عورتك وإن كان لك بيت يظلك فذاك وإن كانت لك دابة فبخ بخ ما سد جوعتك ووارى عورتك قال إيه من بات آمنا في سربه ها؟ صحيحا في بدنه عنده قوت يومه فعلى الدنيا العفاء بس خلاص انت عايز ايه اكتر من كده عشان كده الكفاية مع التوكل قال سبحانه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه هيديك اللي يكفيك بس المهم انك انت ترضى بالايه بالكفاية بحد الكفاية خمسة التوكل من صفات خاصة المؤمنين الآية الآيات دي اللي هي 2 و3 و4 من سورة الأنفال الواحد كل ما يقراها يخاف لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في آخر الآيات أولئك هم المؤمنون حقا اسمع الآيات كده تاني إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الصفات إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واحد اثنين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان ثلاثة وعلى ربهم يتوكلون أربعة الذين يقيمون الصلاة خمسة ومما رزقناهم ينفقون الخمس صفات دول ربنا سماه إيمان الحق بصريح الآيات الإيمان الحق بظاهر النص الخمس صفات دول مرتبطين بعضهم ببعض أول حاجة إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يا دي موضوع القلوب اللي مش عارفين نفك منه تروح كده تلاقي القلوب تيجي كده تلاقي القلوب اللهم أصلح قلوبنا يا رب الذين إذا ذكر الله إيه وجلت قلوبهم وجلت يعني ارتعبت وت- واهتزت واضطربت وجلت قلوبهم طب ازاي نجمع بينها وبين الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الجمع بينهم الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله يبقى هو كده اذا ذكر الله يضطرب قلبه قلنا قبل كده ان واحد ماشي في الشارع واحده قابلته الوش في الوش حصل كده انا جاي طالع سلم وهي نازله فانت عارف اللي طالع السلم بيروح رافع راسه كده لقيتها في وشي كده اعوذ بالله قلت لي انا برضه اللي اعوذ بالله آه، ساعتها كان عندي فيسبا زمان واللحيه دي كانت هايشه كده كل شعريه في ناحيه وده ط- طالع كده زي اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم فهي طبعا م- متزوقه ومش عارف ايه فهي هي اللي اعوذ بالله لا حول ولا قوه الا بالله الشاهد ايه ان واحد لقى واحده في وشه كده يعمل ايه اعوذ بالله فبعديها الواحد يقعد ي- يقول يا رب يا رب اغفر لي أهو. يا رب انت تعلم ان انا مش قصدي ويفضل قلبه ايه يوجل وبعدين يتذكر ان ربنا غفور رحيم وليس احد احب اليه العذر من الله يعذرني صح فيطمئن قلبه بذكر الله هي دي يوجل ويطمئن الذين اذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته آه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون سمعنا النهارده وانا انا احببت يعني الشيخ رامي هنصلي بايه الليله دي؟ قلت له صلي بسوره ابراهيم كامله عشان اقول لك انت سمعت سوره على بعضها اهي من اول الف لام را لحد وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب عملت ايه الصورة دي في قلبك تعبت بيقول لي تعب والراجل اللي جنبيه وقع ما احنا ياما تعبنا للدنيا ما نتعبش لربنا ليه ما يستاهلش قولوا قولوا رد عليا يعني الناس اللي بيفضلوا ساعة ونص واقف في ماتش الكرة على رجليه كنت بقول في خطبة الجمعة اللي فاتت عملية قلب مفتوح إن سبب انسداد شرايين القلب الكوليسترول الدهون الزيادة الفضول كذلك سبب انسداد شرايين الإيمان الفضول فضول الكلام وفضول الطعام وفضول المنام وفضول مخالطة الأنام الفضول الجديد بقى يا فضول الاهتمامات فضول الايه اه في فضول اهتمامات واحد مهتم جدا بالكوره الاهلي غلب الزمالك غلب آه. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني ايه اللي يعنيك بقى في ان مين اللي فاز بالدوري مين اللي فاز بالكاس ايه اللي يعنيك في الموضوع ده هي دي فضول الاهتمامات مهتم جدا حكموا عليه بايه هيحكموا بايه بيعملوا ايه مين اللي بيدافع مين اللي بي... يا عم احنا من احنا عايزين نصلي على النبي وندخل الجنه هي دي فضول الاهتمام في اهتمامات في حياتك انت مهتم بيها فلان عمل فلان راح فلان سوى فلان جاب فلان ودى فل... انت مالك قلت قصة محمد بن المنكدر انه خرج مرة من المسجد فوجئ ببلكونة اتبنت فقال متى بنيت هذه العلية العلية بلكونة او برندة يعني قدام الجامع ثم ضرب عينه حتى نفرت وقال ما لك تتطلعين الى ما لا يحل لك قال لنفسه وانت مال اهلك اتبنت وقت ما اتبنت وتتعد انت مالك ايه اللي- ايش اخساسك ايه اللي دخلك اتبنت امتى وما اتبنتش امتى هي دي من حسن اسلام المرء ايه تركه ما لا يعنيه يا اخوه احنا محتاجين عشان قلوبنا توجل اذا ذكر الله أن نفرغ قلوبنا من غير الله يا ابني أنا عايزك تبقى مهتم بربنا قاعد تفكر كل شوية يا ترى ربنا راضي عني ولا مش راضي قاعد تفكر كل شوية يا ترى ربنا بيحبني ولا ما بيحبنيش قاعد تفكر كل شويه يا ترى ربنا قبل مني ولا ما قبلش قاعد تفكر كل شويه يا ترى ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي بينظر الي نظره رضا ولا نظره سخط يا ترى ربنا يا ترى ربنا هيرحمني ولا لا يا ترى ربنا هيديني اللي انا عايزه ولا لا يا ترى مشغول بربنا مدووش في هو ده الوجل اذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا لما تسمع سورة اسأل نفسك أنا عايزك تراعي الأمر ده دايما كده بعد ما تصلي ها. طب صلي على سيدنا النبي بعد ما تصلي معانا العشاء كده وتسأل نفسك يا ترى أنا دلوقتي قلبي أحسن ولا قبل الصلاة بعد ما تاكل يا ترى قلبي احسن قبل ما اكل ولا بعد ما اكلت اما تصحى من النوم يا ترى قلبي احسن بعد ما نمت ولا قبل ما انام واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون سته التوكل بديهيه الدعاء وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون شوفوا الداعية الحق متوكل على الله الداعية الحق يقول يا رب الواحد بقى شكله بيتكلم عن نفسه كتير اليومين دول زمان آه، امي علمتني حاجه صغيره كده الله يرحمها ربنا يرحم امي وامك اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين اللهم ارحم كل ميت مسلم اللهم ارحم كل ميت مسلم اللهم اوسع لهم في قبورهم اللهم نور لهم الليله في قبورهم يا رب لما برضه رحنا ابو حديد ده كانت مره تانية غير اللي كنا صغيرين لسه فلما رجعت بقى ها مين اللي صرف عليكم فقالت حاجه صغيره قوي قلت لي يا ابني تاجر المخدرات لما يكون مشغل شويه صبيان عنده وبعدين الحكومه تاخد الصبيان التاجر الكبير بيعمل ايه بيصرف على بيوتهم صح ولا لا فاللي شغال عند ربنا ربنا هيصرف عليه ويوكل له محامي ويطلعه هو ده هو ده التوكل على الله ادام انت شغال خدام عند ربنا خلاص هيوكلك وهيصرف على بيتك وهينجيك وهيدفع عنك التوكل بديهية الدعاء قالوا ايه وما لنا ها؟ وما لنا الا نتوكل على الله عارف تتقال ازاي واحنا ما نتوكلش على ربنا ليه يعني ليه يعني هو في ايه وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا ده هو اللي هدانا وخد بايدينا وشغلنا والاخر ما نتوكلش عليه ازاي وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتم حتى وان اذيتمونا وان ضربتمونا وان بهدلتونا وان عملتوا فينا اللي عملتوه برضه هنشتغل دعاء هو ده ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين حين تصل المفاصلة إلى هذا الحد قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن يا تطلعوا برا يا تكفروا ينزل فصل الحكم العدل فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين خلصت وافتكر شفناها لما طغوا بقى وطغيانهم زاد وبقوا بيعبدوا من دون الله دايما كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه تأمل في القرآن لفظ حتى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ها جاءهم نصرنا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا حتى سيبهم يطغوا والجملة اللي كنا بنقولها كتير أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص التوكل بديهية الدعاء سبعة التوكل شرط الإيمان وقوة الرجال قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين سيدنا موسى ودي بقى قعدنا احنا كده وقتنا خلص مش عايز ازهقكم مني الليله دي بس القصه مهمه جدا بتاع سيدنا موسى لما قال لقومه يا قوم ادخلوا ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الارض المقدسه ربنا كتبها لكم هتنتصروا هتنتصروا ادخلوا ولا ترتدوا على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون قالوا له روح طلعهم الاول واحنا ندخل الارض المقدسه طب تبقى انتوا عملتوا ايه وعايز اقول لك الحته دي في التوكل مهمه جدا ان اول خطوه عليك وعلى الله التمام هو ده المتوكل ان هو بس ايه ابدا ابدا وهو هيكمل لك عشان كده قال لهم ادخلوا وهتغلبوا ادخلوا وربنا معاكم ادخلوا وهتنتصروا ادخلوا ابدأوا اي حركه رفضوا تماما مع رغم ان قال لهم من المبشرات يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم دي بتاعتكم رفضوا قال رجلان فضل معاه اتنين بس يقال ان الاتنين دول هم سيدنا موسى وسيدنا هارون ادخلوا عليهم الباب اول خطوه فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا بالتوكل ان كنتم مؤمنين رفضوا انهم يدخلوا فاتبر منهم سيدنا موسى قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فكتب الله عليهم التيه أربعين سنة آه في لقاء لمجلس شورى العلماء يوم السبت على الهوى الساعة 8 مساء في قناة الرحمة ده مش إعلان بس الموضوع ما المخرج أنا بقول فيه إن الأمة النهاردة في حالة تيه الأمة تايهة توهان توهان شديد جدا في كل ناحية ما المخرج من هذا التيه أو سبب هذا التيه إن الأمة مش عايزة تاخد خطوة جهة تطبيق الشريعة خدوا خطوة قدام خطوة واحدة يقول لك لا ده في جبارين امريكا متربصه ممكن تفرض علينا عقوبات احنا مش خايفين من العقوبات ولا انتوا خايفين اللي خايف يرفع ايده ما فيش حد خايف اهو الحمد لله يقول لك لا لا لا ده مش مش وقت رئيس اسلامي سبحان الله بقى ربنا ادانا فرصه ان يحكمنا رئيس اسلامي والرئيس ده يقول لنا هطبق فيكم شرع الله واحنا نقول له لا مين عاقل يقول الكلام ده يقول لك لا اصل انت مش واخد بالك احنا حوالينا تربصات عالميه وممكن يعملوا معنا الله بقى انا هقول لربنا يا رب انا هطبق شرعك وربنا هيضيعني ولا يساعدني لا اله الا الله اللهم اهد الامه حالة التوهان اللي الأمة فيها النهاردة دي المخرج منها القرآن عشان كده هتلاقي أول نقطة إيه؟ القرآن وقلت إن بنندب كل شيخ سمير مصطفى معانا جزاه الله خيرا راجل متواضع وجاي يسمع كلام هو عارفه فبنقول بنندب بننتدب بندعو كل المسلمين انهم يقروا المصحف ويستخرجوا حلول قرآنية للأزمة المصرية ابدأ دور في القرآن والحل اهو ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين نسأل الله جل جلاله أن يقيض لهذه الأمة أمر رشد ثمانية التوكل يستجمع التحدي شفت الحلول القرآنية دي يا دي شرف قال الله واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله ها قولوا معايا فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اخضوا إلي ولا تنظرون أني توكلت على الله المتوكل يستجمع التحدي يلا قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم تحدي أنا توكلت على الله والجدع يقف قدامي الجدع يحارب ربنا أبو جهل قال كده زمان عارف أبو جهل يا بس آباء الجهل في زماننا كتير أبو جهل قال لهم إن كنا نحارب محمدا فإننا نكفيكموه أما إذا كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة فما لأحد بالله إيه؟ من طاقة إذا كنا بنحارب ربنا محدش يقدر على ربنا ده أبو جهل أبو جهل الأصلي أما أبو جهل أبو لمعة بتاع اليومين دول ما يعرفش ربنا ومفكر إنه يقدر يقف قدام ربنا محدش يقدر يقف قدام ربنا جل جلاله تسعة في الإصلاح أنفع شيء لك التوكل أما حب تصلح بيتك تصلح مراتك تصلح ولادك احنا كنا بنقول ايه في الجواز في الزواج لما تيجي تتزوج دور على بنت الأصول الدينة بنت أصول أهلها يعرفوا الأصول أبوها وأمها لها عيلة تعرف الأصول وبعدين على دين وخلق تعيش سعيد طب انا اتجوزت وخلاص ممكن نعمل من الفسيخ شربات اه ممكن اه ممكن قال ايه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ها وما توفيقي الا بالله عليه توكلت عليه توكلت فإذا توكلت على الله استطعت أن تحول الفسيخ إلى شربات قادر عشرة وهي الأخيرة التوكل هو السبيل الوحيد للنجاة وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين هو ده سبيل النجاة سيدنا موسى قال لهم يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين قالوا على الله توكلنا سبيل النجاه قال ايه على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين واحد هيقول لي شوف احنا كده هنروح ولسه ما تعلمناش التوكل عايزين نتعلم التوكل في كلام واضح بعد العشر نقط اللي انت قلتهم دول بمنتهى البساطة ان التوكل مركب من خمس امور واحد القيام بحركات العبوديه انت ايه الله يفتح عليك يا اخي ويرحم والديك اللي صوته عالي ده وقال عبد انا عايزك تصرخ جواك انا عبد في ناس من كتير في اللي قاعدين معانا عامل جواه كده عوج عامل فيها باشا انت عبد جواك صرخ وصوت وقول انا عبد ابن عبد هي دي نمره واحد عشان تتوكل على الله تعلم ان انت ايه عبد الكون كله في رب واحد وعبد فلو انت مش عبد تبقى رب انت رب العبد سبحان الله العبد ده لا يملك من امر نفسه شيئا عبد اتنين تعلق القلب بتدبير الرب انا لما احس ان انا عبد اتعلم يا ابني التوكل نمرة واحد انك عبد نمرة اتنين لما تحس ان انا عبد احس ان ان كل شيء ان كل شيء خلقناه بقدر كل شيء مش احنا زمان كنا ابويا بيعلمنا واحنا صغيرين ما تقولش صدفه مفيش حاجه في الدنيا دي صدفه قول قدرا مفيش حاجه صدفه قدرا يعني انت جيت هنا قدرا قابلتني في الشارع قدرا ها لقيت مش عارف ايه في طريقك قدرا مش صدفه ان كل شيء خلقناه بقدر قدر اه آه كل شيء قدر فتعلق قلبك بأن الذي من يدبر الأمر الله ثلاثة سكونه إلى قضائه وقدره فين على ابني فين على ابني قلت له النهاردة فين هو ما ما جاش جبت له فين البخاري إيه ده؟ قرأت إن أو هذه من ذاكرتي إن الإمام البخاري خلاص سيبوه اقعد يا ابني بتبص عليه أنتوا مش عارفينه على ابني؟ لا والله طب أنا مش جاي الأربع الجاي أبعته لكم؟ إن شاء الله بإذن- بعد إذنكم الأربع الجاي أجازة إن شاء الله نلتقي الأربع اللي بعديه بإذن الله تعالى صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، كنت بقول إيه إن من ذاكرتي إن الإمام البخاري الإمام عارفين الإمام البخاري بتاع الإجازة الإمام البخاري قال دعوت ربي مرتين فاستجاب لي فتركت الدعاء الواد اتخض اهو الامام البخاري بيقول وانا قلت العلاء انا بدور على العلاء دلوقتي عشان قلت له شوف لي الجمله دي فين هات لي سندها و- وصياغ- وصيغها وهاتها لي فما عملهاش الله يهديه ويهدي ابوه قولوا امين ال- ان الامام البخاري بيقول انا دعيت ربنا مرتين في حياتي كلها فلما لقيت ربنا استجاب لي اتخضيت بطلت ادعو طبعا احنا المفروض ما نقولكوش الكلام ده هو مش معناها ان هو ما بيدعيش ربنا خالص لا هو في السجود بيدعي ربنا رب اغفر لي ولا جلسه بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني رب اعفو عني رب لا هو قصده الدعاء في حاجته الخاصه يعني ممكن يكون يقول ايه يا رب احفظ فربنا اداله ملكه الحفظ يا رب قابل الشيخ فلان فربنا اداله الشيخ فلان فبطل يدعي دي منهج منهج فكر انتوا ما تعرفوش لسه اوعوا تسمعوا الكلام ده ها ده الكلام ده ده خد فكره واشتري بكره ده الكلام ده للعرض فقط وما حد يصدقه سيبكم من الكلام اللي انا بقوله ده ها بس هو ايه منهج في ايه في الرضا بالقدر ان انا هقول له اديني العربيه دي ليه اديني البيت ده ليه اديني الشغلانه دي ليه اديني الزوجه دي ليه ليه ليه ليه ليه اروح لفلان اقابل فلان اعمل كذا اسوي كذا بطل يطلب قيل له ماذا تريد قال اريد الا اريد انا عايز ابقى مش عايز حاجه فهمت ولا لسه اذا ما فهمتهاش عديها انساها مش مشكله دي بس هي القي- القضيه في ايه نمره واحد القيام بحركة العبودية انك تبقى عبد اتنين تعلق القلب بتدبير الرب ثلاثة سكون القلب الى القضاء والقدر ان شش، قلنا قبل كده استواء الحالات عنده ان ربنا يديله ولد زي ما ياخد منه ولد ان ربنا يعافيه ويبقى بصحته كويس زي ما ربنا يمرضه ويرقده في السرير عنده الاثنين ايه س- زي بعض راضي راضي شكره إذا أعطى وصبره إذا منع هي دي الخمس حاجات اتعلمها وابدأ جربها الأسبوع ده تاني تاني قول تاني عبد اتنين تعلق القلب بتدبير الرب ثلاثة السكون سكون القلب تحت مجاري الأقدار السكون في القضاء والقدر أربعة الشكر إذا أعطي خمسة الصبر إذا منع هو ده التوكل بمنتهى البساطة اللقاء الجاي إن شاء الله مش الأربع الجاي الأربع اللي بعديه بقى يضحك ربنا نسأل الله أن يضحك لنا وأن يجعلنا هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية
من مدرسة الربانية نتحدث ربانية